بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أه، هفكركم بعض النصوص الكتابية البسيطة اللي أعتقد إن كلكم عارفينها لكن أه، نحاول نفتكرها مع بعض مرة أخرى معلمنا وإلهنا وربنا يسوع المسيح بيقول في إنجيل معلمنا متى أصحاح 19 لما جه الفريسيين يجربوه وقالوا له هل يحل الرجل أن يطلق امرأته لكل سبب أجاب وقال لهم أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق لامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا إذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان قالوا له فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق قال إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم ولكن من البدء لم يكن هكذا وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني والذي يتزوج بمطلقة يزني قال له تلاميذه إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج فقال لهم ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطي لهم لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم ويوجد خصيان خصاهم الناس ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات من استطاع أن يقبل فليقبل وأيضا معلمنا بولس حينما تحدث في كورنثوس الأولى سبعة بيقول في آية خمسة وثلاثين هذا أقول لخيركم ليس لكم لكي ألقي عليكم وهقا بل لأجل اللياقة والمثابرة للرب من دون ارتباك إن كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه إذا تجاوزت الوقت هكذا لزم أن يصير فليفعل ما يريد إنه لا يخطئ فليتزوج وأما من أقام راسخا في قلبه وليس له اضطرار بل له سلطان على إرادته وقد عزم على هذا في قلبه أن يحفظ عذراءه فحسنا يفعل إذا من زوج فحسنا يفعل ومن لا يزوج يفعل أحسن ثم أختم بآية بسيطة من العبرانيين لما بيتكلم على قداسة الزواج فبيقول في أصحاح 13 ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس وأما العاهرون والزنا فسيدينهم الله نعمة الله الآسل تحل علينا أمين احنا موضوعنا بنعمة ربنا زي ما محدد في البرنامج عن أبعاد الزواج المسيحي وفي تحت الكلمة دي كذا كلمة تاني فأنا هركز على نقطتين أبعاد الزواج المسيحي وخصائص الزواج المسيحي وأعتقد إن إحنا كلنا يعني عندنا هذا الفهم المشترك لكن اعتبروا ان احنا بنجمع صورة كده ايه هو الزواج المسيحي وبعد كده نتناقش مع بعض في اي ملاحظات او اضافات تحبوا تضيفوها على الكلام الزواج المسيحي له ابعاد وله خصائص وهو يختلف بالضرورة عن الزواج المدني ويختلف عن الزواج في أي دين آخر لأن الزواج المدني هو زواج أجساد قانونيا قانونيا على القوانين الوضعية الأرضية يعني. والزواج في أي دين آخر هو زواج آه برضو آه آه قانون أرضي لكن أبعاده وأعماقه لا تصل إطلاقا إلى مفهوم الزواج المسيحي أبعاده الاتحادية والروحانية وخصائصه تختلف كتير قوي عن الزواج المسيحي لذلك فحرصت الحلقة أنها تقدم فكرة عن أبعاد الزواج المسيحي ثم خصائص أبعاده أنا بتصور إنها ست أبعاد بس يعني لحد ما أنت تحب يشيل حاجة أو يضيف حاجة يبقى بعد المناقشة نقدر بتصور إنه له بعد اتحادي وله بعد تعاوني وله بعد خلاصي وله بعد غريزي وله بعد انسالي يعني او تناسلي بيسموه واخيرا له بعد كرازي انا بتصور الزواج المسيحي فيه الست ابعاد دول مع بعض اولا بعد اتحادي وثانيا بعد تعاوني وثالثا بعد خلاصي ورابعا بعد غريزي ثم بعد إنسالي يعني يجي منه أولاد وأخيرا بعد كرازي لأن الزواج المسيحي من مهامه الأساسية أنه بيزود عدد القديسين في السماء فشغلته الأساسية كده أولا البعد الاتحادي الزواج المسيحي اتحاد بين شخصين في المسيح حبه حب ثلاثي لا ثنائي فالزوج يحب زوجته في المسيح والزوجة أيضا نفس الشيء وهما يتحدان معا بالروح القدس لهذا تصر كنائسنا أن تعتبر الزواج سرا والسر هنا فيه مسحة من كلمة ميستري يعني في حاجة خفية بتحصل لكن احنا بنترجمها دايما ساكرمنت والمقصود بيها ان الروح القدس يحل على الزوجين او على العروسين فيوحدهما وهكذا يصير المسيح ثالثهما ويصير الحب كما اتفقنا حبا ثلاثيا المسيح في قلب الزوج والزوجة الزوج والزوجة في قلب المسيح المسيح والزوج في قلب الزوجة وهكذا وأي شرخ يحصل في هذا المثلث بين المسيح والزوج أو بين المسيح والزوجة أو بين الزوجة والزوج ده يبقى على طول ما بقى زواج مسيحي إذا لم يكن الزوج متحدا بالرب لن يتحد بزوجته اتحادا سليما مسيحيا ربانيا وكذلك الطرف الآخر وهدف الزواج المسيحي هو أن يذوق الإنسان معنى الحب الاتحادي الحب الذي فيه يتخلى كل عن أناه وعن ذاتيته ليتحد بالآخر في المسيح الحب الذي يجعل النقطتين على محيط الدائرة تتقاربان تتقاربان تتلاصقان وتتحدان في المركز الذي هو المسيح لهذا فحضور المسيح في البيت هو دليل ان الجواز ده مسيحي ولا مش مسيحي ربما يكون المسيح معلق على الجدران في شكل صورة أو على الصدور في شكل صليب ولكن المهم أن يكون المسيح في القلوب وأن يوحد الاثنين معا فيصير واحدا ولما بيقول هنا يصير الاثنان جسدا واحدا لا يتبادر إلى الذهن اتحاد جسداني فحسب فالاتحاد في الزواج المسيحي ليس على مستوى الجسدين فقط ولكن على مستوى القلبين على مستوى العقلين على مستوى الروحين على مستوى الكيانين فهو اتحاد كلي وليس اتحاد حسي هو اتحاد شخص وشخص مش جسد وجسد وهو اتحاد شبيه جدا جدا باتحادنا نحن جميعا في جسد المسيح لما يقول يصير الاثنان جسدا واحدا احنا كمان كلنا يصير الكل جسدا واحدا وهو جسد المسيح اذا فهو اتحاد روحاني كياني صميمي فيه يترك كل واحد مش ابوه امه يترك نفسه يترك ذاته ويحب امرأته كنفسه ويبذل نفسه من أجله والعكس فهو حب جعل الاثنين واحدا وكما يقولون جعل الواحد اثنينا أيضا لأن كل واحد من الاثنين بقى اسمه زوج وزوج يعني معناه جوز يعني اثنين كان قبل كده فرد لكن دلوقتي بقى جوز ليه جوز شايل شريك حياته في أعماقه هو اسمه الزوج وهي اسمها الزوج برضه في اللغة العربية مش لازم الزوجة ممكن يقول لك قال الرجل لزوجته يعني زوجته فكلمة جوز هنا معناها اتنين فالزواج مش بس اتنين بقى واحد بل واحد بقى اتنين بمعنى ان كل واحد بيحمل الثاني في كيانه في صميم كيانه في الانسان الباطن بعمق بحيث انه بيتحرك دايما على انه مش فرد خلاص بقى زوج بقى اتنين طول ما بيتحرك بيتحرك على انه اتنين مش على انه واحد هذا السر عظيم كما يقول الرسول وهو شبيه باتحاد المسيح بالكنيسة ولم يجد الرب تشبيها للزواج إلا اقترانه بالكنيسة يعني في أفسس خمسة أما حد يتكلم عن الجواز ما لقاش تشبيه غير تشبيه اتحاده هو بالكنيسة واتحاده بالكنيسة نمرة واحد روحاني نمرة اتنين خالد نمرة ثلاثة ما فيش غير كنيسة واحدة نمرة أربعة باذل ومعطاء لدرجة سفك الدم أحب الكنيسة وبذل نفسه من أجلها عفيف ومقدس لأن الرسول قال خطبتكم إيه لرجل واحد لأقدم عذراء إيه عفيفة للمسيح وسفر النشيد الذي يتعثر منه بعض ذوي الفكر الجزاني هو أنشودة حب يمكن أن تكون للمسيح والكنيسة ويمكن أن تكون للكنيسة التي في بيتك حينما تكون كنيسة مسيحية وحينما يكون زواجا مسيحيا تتحدان معا تماما كما يتحد الكل معا في جسد المسيح المقدس إذا فهي أنشودة حب اتحادي روحاني فائق مستحيل التكرار مفيش يعني ما نلاقيهوش في أي حتة تانية. ده البعد الأولاني في الزواج المسيحي هو البعد الاتحادي. البعد الثاني هو البعد التعاوني. لما قال ليس حسنا واللي بيتأمل في القصة بتاعت خلق حواء هيلاحظ حاجة لطيفة إن ربنا أشعر آدم بحاجته إلى آخر أولا قبل أن يخلق له حواء وهذه أفضل طرق التوجيه النفسي إن مش يجيب له الحاجة يقول له خد لا يشعره بالحاجة إليها الأول حتى ينبع القرار من داخله ثم يكون عمل الرب واستجابة الرب استجابة لهذا الشوق الداخلي ربنا جاب لآدم الحيوانات في الأول لقاها كلها اتنينات اتنينات اتنينات اتنينات يقول لك وأما لنفسه إيه بقى فلم يجد معينا ودي كان حكمة كبيرة من ربنا إنه يخلي آدم يحس إنه فرداني ويحس إنه محتاج لمعين ولهذا خلق له حواء وتعلمون ما يقولونه دائما كيف أنه خلق حواء من ضلعة حتى ما تكون مساوية وقريبة من القلب ومن الذراع لا من أعلى ولا من أسفل حتى لا تتسلط هي أو يتسلط هو آه، لكن المهم ان هي تعاون تعاون بين آه، اثنين آه، قال عنهم الكتاب ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل ففيه صحيح أسبقية خلق و يعني آه، يمكن يمكن فرق وظيفي شوية في البيت يعني مادام في اتنين هيعملوا شركة مع بعض واحد بيخش في حاجة والتاني بيخش في حاجة ممكن ف جايز يتسم الرجل بشيء من ال- صلابة صلابة ال- التفكير أو العقلانية زائد العضلات بينما تتسم المرأة بشيء من الضعف الجسدي ولكن آه، الحنان الفائق الذي بدونه يتحول الكون إلى جفاف فهذا يعطي آه، ضوابط وتلك تعطي حنانا والضوابط بدون حنان قهر والحنان بدون ضوابط تسيب جايز في فرق وهم بيتعاونوا في الحياة آه، فرق في الأدوار ولكنه كل دور منهم جوهري للتاني وأي انتقاص من الدور بيعمل خلل في هذا التعاون لو تصورنا ان الاب والام بيتعاونوا في تربيه الاولاد الاب آه، بعقلانيته والام بحنانها ده ما يلغيش الاب عنده حنان برضه والام عندها عقل برضه بتفكر لكن شيء من ال يعني زياده سنه شويه آه، ساعات المراه هنا بيصعب عليها وتحس ان ده انتقاص من كرامتها انها آه، تبقى هي بتاعة الحنان وتتصور ان الحنان ده نوع من الضعف وهذا خطأ وخطر على البشرية اذا ما انتقصت المرأة من دورها في آه، تعاونها على تربية العالم آه، كيف أنها تسكب في العالم حنانا شوفوا النهاردة شكل المجتمعات الغربية اللي ما فيهاش زواج مسيحي ولا حتى غير مسيحي وشوفوا البيوت الممزقة اللي فيها الأب في حتة والأم في حتة وشوفوا الانقلابات اللي بتحصل لو إن الأم تحولت إلى عقل أو الأب تحول إلى قلب او الاثنين تحولوا الى قلب والدنيا ساحت او الاثنين تحولوا الى عقل وقعدوا يتخانقوا مع بعض حاولوا تستعروا التباديل دي كلها وتشوفوا عملية التعاون في تربية العالم أنا مش بقول الطفل بقول العالم لأن النص ده والنص ده هما اللي بيكونوا العالم شوفوا العالم هيبقى شكله إيه إما أن يتحول إلى عالم جاف آم، ليس فيه حنان أو يتحول إلى عالم متسيد ليس فيه عقلانية أنا بتصور إن هم بيكملوا بعض وإن أي شخصية بنربيها أي طفل أي شاب أي شاب بنربيها بتمشي على زي القطر على الخطين دول خط الضوابط وخط الحنية أي زيادة هنا يبقى غلط أي زيادة هنا يبقى غلط أي انفراد يبقى غلط أي ثنائية إن الاتنين ضوابط يبقى غلط الاثنين حنان يبقى غلط فهناك اذا الرب خلق ادم وحواء وغير في طبيعتهما حتى ما يتكاملا معا من اجل خير البشريه ومن اجل خير الاسره ومن اجل خير العالم هذا هو البعد الثاني في الزواج المسيحي هو بعد التعاون في الحياه ليس حسنا ليس حسنا لو العالم كله رجال هيبقى جحيم ولو العالم كله نساء برضه هيبقى يعني مش عارف شكله ايه ان ما كانش يبقى فيه عنصر عنصر ال ال ال عملية التوازن دي توازن انا بخاف على المرأة انها احيانا ترى في حنانها ضعفا وانتقاصا من كرامتها بينما في في في احساسي الشخصي انه في غياب حنان المرأة العالم جحيم لا يطاق والبيت جحيم لا يطاق الله نفسه الله نفسه فيه الوجود الاب وفيه الحكمة الابن وفيه الروح الذي يمثل الحمامة الوديعة الحانية اللي بتيجي لغاية عندنا وتسكن جوانا وتنقل إلينا بركات الفداء الله زي ما قيل إنه الحكمة قيل إنه الحب والحكمة والحب يتكاملان في الأسرة وفي المجتمع من خلال الجنسية إذا فالبعد الثاني في الزواج هو بعد التعاون البعد الثالث هو بعد الخلاص البعد الخلاصي في الزواج لأننا نعرف أن الإنسان فيه ميل جنسي وهذا الميل مش مجرد ميل بيبقى وخصوصا في الشباب وطبعا طول العمر بيبقى له ضغطه عامل بالضبط زي آه زي آه الموتور بتاع العربية فعايزة تتحرك العربية وهتتحرك هتتحرك بس عايزة اللي يعمل ال direction كويس عشان كده الناس يجي للدركسيون بتاع العربية عشان ما تتسرقش يروح عامل لها قفل كده عشان الدركسيون ما يتحركش حتى لو الحرامي جه وشغل العربية والموتور دار ويقدر يمشي يبص يلاقي الدركسيون جامد زي حتة الحجر لا جاي يمين ولا جاي شمال هيمشي شوية وبعد كده يلاقي نفسه مش قادر يكمل لذلك فرسم الرسول بولس آه هذه العبارة التزوج أصلح من التحرك وقال هنا عن ما كان شائعا في العهد القديم من زواج بتولي يعني زوج وزوجة هم مش زوج وزوجة هم عاملة زي يوسف والعذراء اللي هي بيسموها العذراء المتصلة في عذراء منفصلة ودي اسمها ألمة وفي عذراء متصلة ودي اسمها بتولة اللي في العبري العذراء المتصلة عاملة زي عند اخواننا كاتب الكتاب كده فبيحصل ان يعملوا حاجة زي دي ويظل بتوليين ودي كانت شائعة في العهد القديم فهنا بيكلم الرسول بيقول لو لقى انه مش قادر يستمر في البتولية او هي كده مش قادرين يحفظوا البتولية فليتزوجا إنهما لا يخطئان إذا فالزواج يساعد على الخلاص ده بعد خلاصي ما هواش سبب الخلاص لأن الخلاص لا يمكن يتم إلا بعمل المسيح فينا عمل النعمة وجهاد الإنسان الروحي لكن ده عنصر مساعد لأن مش معقول تحط واحد في وضع زي كده صعب شهوة ضاغطة وتحرمه من الزواج وتقول ده صح لا آه المفروض ان بدل مش قادر يبقى اذا فليتزوج انه لا يعمل خطيئه بالعكس ده بيساعده على الخلاص لانه هيخليه يمشي او يمشي هذه الغرائز في الاتجاه الصح وما يخطئش البعد الرابع هو البعد الغريزي مع ان يعني البعض جايز يتضايق من الكلمه دي لكن انا مش عارف يعني انا متصور ان كده الانسان في غريزه الجنس وفي غريزه الابوه وفي غريزه الامومه الثلاث غرايز دول حطهم ربنا في الإنسان ولازم يشبعهم لازم يشبعهم هتقولي طب والمتبتلين أقول لك ولا حاجة بيشبعهم بس بطريقة تانية بيحصل حاجة اللي بيسموها ال sublimation ده ولا والتسامي أو الإعلاء فلازم يشبع لازم يرتاحوا يعني ممكن البتول يبقى عنده أولاد أكتر من المتزوج وجت في كتاب مقدس كده والعذراء المتبتلة و... والطاقة دي ممكن الله بيتسامى بيها فتتحول إلى طاقة خدمة وغيره ولكن هذه الغرائز مقدسة الله خلقها في الأساس آدم حينما خلق وهو في عمق بره الذي اتشح به في الجنة كان عنده جنس وكان عنده أبوة وكانت عندها أمومة حواء وكانت كل هذه الغرائز تتشرع بس بدون وطئة الشهوة بدون وطئة الشهوة اللي خلت الغريزة تشطح يمين وشمال وتلخبط كانت هتبقى غرائز فيها سعادة مش لذة وفيها نقاوة مش دم وفيها استقامة مش انحراف وفيها سلاسة مش واثقة وضغط كان ممكن طبعا وكل ما في الأمر إن بعد ما يخلفوا عيال وما إلى ذلك كله الحياة تخلص ده يعني باضطراب عدم السقوط كان الله سيغيرهم زي ما هيغيرنا في اليوم الأخير لما يجي يكون ناس لسه ما ماتوش الله بيخليهم إيه يتغيروا في لحظة في طرفة عين ويلبسوا الأجساد النورانية نفس الحكاية ما فيش مشكلة كانت عند ربنا لكن المشكلة حصلت بسبب السقوط لما حدث السقوط بقت الغريزة مرتبكة مضطربة هي مقدسة صالحة نقية ومن أجل الحياة زي ما أنتم عارفين كل الغرائز من أجل الحياة ومن أجل سعادة الإنسان ولكن هذا هذا الاضطراب الذي حدث يعود ويهدأ من خلال عمل النعمة في حياة الإنسان من خلال أمانته مع ربنا تهدأ الغرائز وتنضبط والزواج يأتي بعد ذلك ليشبع هذه الغرائز بطريقة أقرب إلى الحياة الفردوسية حيث أن الرب يسوع هو معهما وفي وسطهما والمضجع غير نجس وغير نجس مش معناه مكسوف يقول طاهر لا ده غير نجس ده بيلغي أي ذرة دنس فيه لو قال طاهر بس تقول له عموما نسبيا مش عارف ايه نقعد نطلع لها حاجات ساعات حتى بنستخدمها احيانا عن ربنا نقول غير الدنس فمعناها الذي لا يمكن أن يتسلل إليه الدم من هنا تكون عملية الإشباع الغريزي في الزواج هو حيث أنه في النعمة وفي الجو الروحي السليم وفي الإطار الذي حدده الرسول في مواضع أخرى حينما قال أن يكون هناك موافقة على اللقاء و امتناع وصوم وتدرب على التخلي بعض الوقت من أجل انطلاق الروح والشبع الروحي مثل هذا الإشباع الغريزي يكون إشباعا طيبا لأنه في المسيح أما البعد الخامس فهو بعد الإنسان وده واضح جدا أن ثمرة الزواج الإنسان هنا طبعا ساعات الناس تصار لك الزواج هو للإنسان لا مش بغرض الإنسان هو ثمرة له الإنسان طبعا بغرض عام قطعا الغرض العام للزواج هو الإنسان هو استمرار النوع البشري ولكن الغرض الخاص هو الأغراض اللي فاتت دي كلها وكثمرة الإنسان ربما أعطى الرب أولادا وربما لم يعطي فإذا أعطى بنشكره وإذا لم يعطي بنشكره برضه وفي الحالتين بنخلي نفسنا ملك ربنا ومخصصين له إحنا وأولادنا ف دليل ان الانسان ما هواش هدف الزواج النهائي حاجتين ان لو حصل ان كان في زوجين ومفيش نسل ما بنسمحش بالطلاق لو في طرف مش قادر على النسل والدليل الثاني ان احنا آه، بنسمح بالعلاج عشان ربنا يدي اولاد و الدليل الثالث ان احنا آه، بعد ما يخلفوا ولدين ثلاثة نقول لهم هاتوا لنا تاني يقولوا لا لا لا انظر حولك كفاية قوي اتنين تلاتة ده اتنين كويس قوي قوي اللي منكم يعني بيقرا دلوقتي ازاي انهم في الصين بيخشوا يقتحموا البيت وياخدوا الحامل يجيبوها بالعافية آه، عشان خاطر مصرين ما يبقاش فيه غير طفل واحد فقط مما جعلهم يقتلون معلش ما يزعلوش الاخوات بيقتلوا البنات لو جاب ولد خلاص لو جاب بنت يقتلها عشان يبقى عنده فرصة انه ايه يجيب ولد بيحصل الكلام ده في الصين للأسف فاحنا في المسيحية لو جاب اتنين جاب تلاتة وعايز يقول كفاية كده ما بنقولوش لا هدف الزواج الإنسان لازم تجيب لغاية النفس الأخير طبعا مش ممكن نعمل كده لأن ده مش هدف من أهداف ده ثمرة والثمرة إن احنا نجيب اتنين نجيب تلاتة ونربيهم تربية مسيحية كويسة عشان خاطر يعيشوا للمسيح أحسن ما يترموا في الشوارع مشردين زي اللي بتشوفوهم طول ما انتم ماشيين فهدف الإنسان أو بعد مش عايز أسميه هدف بعد الإنسان هو بعد طبعا جوهري جدا جدا جدا في الزواج لأنه تصوروا عالما بلا زواج فهو عالم بلا إنسان وفي النهاية سينتهي النوع البشري آخر حاجة في أبعاد الزواج هو بعد الكرازة الكرازة تقول يعني إيه؟ أقول لك أنت وأنت يعني بتفكر في الزواج وبتصلي بتقول يا رب ابعت لي واحدة بنت ربنا وانت برضه بتقولي له يا رب انا عايز واحد ابن ربنا وانتوا الاتنين ولاد ربنا والحمد لله بقى بيتكم كنيسة هتكرزوا لمين ياه تكرزوا لأولادكم كفاية أولادكم دول إن أنتوا تربوهم في مخافة ربنا كفاية تقولوا أما أنا وبيتي فنعبد الرب كفاية نقف قدام ربنا ونقول له ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله إذا ففي هنا بعد كرازي إن أنت بتكرز لأولادك إنك أنت بتعلم أولادك وتربيهم في المسيح وهنا بنلاقي الطقس القبطي بيخلي الأم اشبين الطفل اشبين هنا عليها مسؤوليات ويقعد أبونا يوصيها عشان تربي الطفل في مخافة ربنا طبعا في كل الكنائس بيهتم جدا آه، قادة الكنائس انهم يقولوا للآباء والأمهات انهم يربوا أولادهم في مخافة ربنا فساعتها بقى اتنين بالزواج الذي ساعدهما على الخلاص بقوا قديسين وخلفوا عيال وخلوهم قديسين يبقى بالطريقة دي بيزودوا عدد القديسين في السماء من خلال الزواج تقول لي طيب لو واحد طرف كان كويس والتاني مش كويس اقول لك قال كده معلمنا بولس عن الرجال يربحون بسيرة النساء بدون ايه كلمة فاذا في كرازة بين الزوجين لو ان يعني طلعت الحكاية مش مظبوطة وفترة الخطوبة كانت كلها خداعات وغيره ما يجراش حاجة الطرف المقدس ابن المسيح يبتدي يخدم شريك حياته ده بكل كيانه لغاية ما يجيبه للمسيح ويربحه يبقى بالطريقة دي في كرازة بين الزوجين هما الاتنين بيسندوا بعض روحيا أو واحد بيكرز للتاني وهما الاتنين بيربوا أولادهم في مخافة ربنا إذا في عملية كرازة ضخمة ولما يعني رحنا المهجر وخدمنا فيه شوية شعرنا بالفارق الشاسع الشاسع الشاسع جدا بين شاب تربى في بيت مسيحي بالحقيقة وشاب تربى في بيت ما يعرفش المسيح ما تقول الكنيسة مش الكنيسة صدقوني الكنيسة لا تستطيع أن تقوم إلا بدور صغير جدا جنب الأسرة لأن الولد بيرضع لبن أمه بيشوف أبوه حنان أبوه بيبص لأبوه يشوفه ماشي إزاي بيشوف البيت ماشي إزاي بيشوف المذبح العائلي ماشي إزاي بيشوف سلوكيات المسيح ماشية إزاي في البيت بيشوف حضور الرب في الأسرة موجود ولا مش موجود بيشوف الإنجيل المفتوح بيشوف الركب المنحنية بيشوف التناول المشترك يلا يا حبيبي نروح الكنيسة يلا يا حبيبي نروح مارس أحد تعالى يا حبيبي احكي لك حكاية من الكتاب يلاقي شوية شرايط كاسيت في البيت بتقول له ترانيم بتقول له ألحان بتقول له عظات بتقول شوية أفلام فيديو على التي في بدل ما احنا كل بنشوفه على التي في يعني حاجات أخرى طب ما هو برضه من آن لآخر يلاقيني جبت له مش عارف فيلم المسيح فيلم يسوع الناصري فيلم داوود وجوليات فيلم وهكذا أعتقد أن البيت زي ما سيدنا البابا بيحب يقول دايما ولادكم بيقضوا معانا ساعة وبيقضوا معاكم انتوا 167 ساعة في الأسبوع لهذا فالبعد الكرازي في الأسرة بعد خطير بعد خطير والتأثيرات التي يأخذها الأولاد من والديهم تأثيرات وبصمات لا تزول بسهولة راسخة جدا وما يدمره الآباء في أولادهم تحاول الكنيسة أن ترممه ولكن بصعوبة شديدة وما تبنيه الأسر في أولادها يساعد الكنيسة جدا في رسالتها فالبعد الكرازي هو البعد السادس والأخير في موضوع أبعاد الزواج وكده يبقى شفنا النقطة دي وبسرعة وباختصار هقول النقطة الثانية مش هتاخد حاجة خصائص الزواج المسيحي له خاصية أولى هي خاصية الروحانية اللي حاصل بره مثلا تقول الولاد بره بلاش علاقات قبل الزواج يقف يقول لك طب واعرف ازاي انا زوجتي من مش زوج مين اللي اختارها الله هو انت ما تعرفش تختار شريكة حياتك ولا انت الا من خلال الحسيات ولا كمال يعني ايه اه انت دخلت الزواج من باب الحس وستخرج منه ايضا من باب الحس يعني انا فاكر لما كنت بتكلم عن الحاجات دي مع بعض الشباب بنت وقفت قالت لي علاقات ما قبل الزواج تعتبر خطيئة في الكنيسة ولكنها ليست خطيئة في أمريكا طبعا مظبوط هي خطيئة في الكنيسة أن يبقى في علاقات زي كده لكن في, في أمريكا لا فأذكر أن أنا قلت لها نعم هي ليست خطيئة في أمريكا ولكنها خطيئة لأمريكا وهي التي ستدمر أمريكا اللي منكم قال النهاردة مصطفى محمود يلاقي كلامي ده صح أمريكا ستنحل نتيجة هذا الانحلال الشباب هناك في صفة علماء بس دول اللي بيعرفوا يطوروا الصاروخ ويطوروا الانتاج علماء هو ده هو ده صلب امريكا او يعني اهم ما في امريكا الباقي كله يعني شيء رهيب من التحلل او من الانحلال ومن ال ال يعني اعتقد دمار بطيء بيحصل للانسان هناك مرة بفتح الراديو اسمع صوت امريكا على اني اسمع اخبار ولا حاجة فلقيت المذيعة بتقول هل تعرف شيئا عن الثقافة الأمريكية؟ قلت أيوه هات بقى الثقافة الأمريكية دي نسمع حاجة عن الثقافة بقى عشان أشوف إيه الثقافة الأمريكية دي قالت إيه؟ معاهد الإحصاء هناك درست انهي اكثر مبيعا الهمبرجر ولا ال hot dogs طلع الهمبرجر هو دي الثقافة الامريكية وقالت لنا باحصائيات بدقة عدد الاكلات بتاع الهمبرجر اللي بياكلوها الناس هناك وفعلا آه، يعني يعيشون يعيشون انا يعني مش بهاجم لكن يعني اللي بتصوروا انه مجتمع غريزي انا قريت كتاب هناك هم اللي مطلعين وكاتبين sex oriented society يعني مجتمع موجه جنسيا او موجه ناحيه الجنس مش بس الجنس هم عندهم ثلاث حاجات الجنس والاكل والمقاتله ودول ثلاث غرائز في الانسان الجنس آه والاكل والمقاتله العنف اسال شاب هناك اقول له ما ليه داخل مدرسه الكاثوليك آه، بالتالي دي عليها مصاريف غاليه قال لي اه هي غاليه شويه ما دخلتش ليه ال public school يقول لي يا سيدنا بيرموا بعض من فوق ال- من الشبابيك العيال من كتر العنف يضربوا بعض يروحوا راميين زميلهم من فوق من ال- من على طول حاجه يعني فظيعه جدا اللي بتشوفوه في ال... وطبعا انت برضو هرجعكم تاني لمقالة مصطفى محمود النهارده انا طبعا كنت في امريكا وكل اللي بيحكي ده انا كنت عارفه لان كنت عايش هناك كل ما افتح الراديو عشان اسمع اخبار يقولوا دهمر دهمر ده الولد اللي قتل 17 واحد وهكذا فيعني يعني مجتمع الحس تقول للولد عايز ايه في الحياه يقول لك I want to enjoy life عايز ايه يقول لك I want to make money آم، اقعد اتكلم مع الشباب عن الطهارة بعد ما يناقشوني يجي واحد في الاخر يقول لي it's hard سيدنا it's hard سيد هي hard لانه مش عايز مش مش قادر لو لو مش قادر يطلب معونة من ربنا لكن هو مش عايز طبعا لسه ولاد طالعين في السن المراهقة جديد ويمكن آه، آه، بعضكم انا كنت بستغل يعني بعض قراءات بسيطة ان قريت في ال USA Today عندهم آه، احصائية ان الايدز بدأ ينتشر وسط ال teenagers المراهقين مش لانهم ماشيين في السكة الشاذة ابدا ماشيين في السكة الطبيعية لكن يقولوا ايه السبب يقول لك آه بيغير شريكه على طول عيال بقى شغل عيال آه كل ده كان قصدي اقوله وانا بقول عنوان روحانية الزواج المسيحي الزواج المسيحي ليس زواج اجساد ولكن شخصيات او ارواح في المسيح فيه طهارة فيه عفة فيه اكتفائية فيه شبع روحي وجداني يسبق ويصحب ويعقب الحسيات فيه حب فدائي فيه صلاة فيه إنجيل فيه ترنيمة فيه كنيسة وهكذا ده السمة الأولى للزواج المسيحي إنه روحاني والسمة الثانية إنه آه، أحادي أحادي مع- يعني زوجة واحدة بدل ما أنا قلت إنه اتحادي يبقى لازم يكون أحادي إن الزوج يتحد بزوجة واحدة خلاص هو بقى ملكها وهي بقت ملكه طب يقدر يتجوز واحدة تاني إزاي يقسم نصه نصين ازاي يقسم قلبه نصين ازاي ما ينفعش فلأن الزواج المسيحي اتحادي لذلك فهو أحادي وزي ما قال هنا الرب يسوع من البدء لم يكن هكذا خلقهما ذكرا وأنثى بس فإذا كان عايز يعمر الأرض كان خلق أكثر من حواء الله ليس عنده مشكلة تعمير أرض والحمد لله النهاردة الأرض عمرانة ومش عارفين يلاقوا أكل للناس إذا فلا بد من أن ننظر إلى معنى كلمة إحادية الزواج إنها آه، آه، سببها روحانية من ناحية إنه بيكتفي بزوجة واحدة وسببها كمان اتحادية إنه بيعطي كيانه لهذه الزوجة عشان كده إحنا بنرفض التعددية و طبعا كلمة كورنثوس بقى ليس للرجل تسلط وليس للمرأة كل ده يؤكد وحدة الزيجة عندنا أو شريعة الزوجة الواحدة وطبعا كلكم عارفين إن سيدنا البابا عمل كتاب في هذا الموضوع ونشره عدة مرات وليؤكد هذا المبدأ أمام المحاكم وأمام القضاء المصري السمة الثالثة الاستمرارية زواج استمراري روحاني أحادي استمراري أو مستمر المرض ما يفصلهمش حاجة ما انساهاش أنا كنت لسه يعني شماس صغير في بني سويف وجه سيدنا البابا كان لسه أسقف تعليم وجه اتكلم عن حمل الصليب شرط للتلمذة و قال التعبير ده قال ازاي ازاي واحد لما زوجته تعيا عايز يطلقها الله طب لو انت عييت ترضى ان هي فقط تطلقك ولا تقول اخفى عليها الغدارة الخاينة المش عارف ايه اه الزواج المسيحي حب والحب لا ينتهي ولا آه تصده العقبات والسدود والحدود مفيش حاجة اسمها مرض يفصل الزيجة مفيش حاجة اسمها مش عارف اختلاف في الطبائع يقول لك استحكام النفور هو النفور استحكم لان الاتنين مش مسيحيين لو واحد فيهم مسيحي والتاني لا ما كانش النفور هيستحكم كان برضو تنها وراء أو تن وراها لغاية ما يصطلحهم لذلك فزواج المسيحي لا يقف عند حدود الوجدانات ولا الصحة ولا بتاع ولا المرض العضال والمرض المعدي ايه هو ده مش ممكن يا دوبك اللي يفصل الزواج المسيحي الزنا الروحي او الزنا الجسدي لانه اذا كان الاثنين كده اتحدوا في المسيح وبعدين ده واحد غريب اهو فجه طرف واحد منهم راح واتحد بالغريب يبقى انفصل عن طبعا مش تلقائيا هو الحقيقه هو انفصل آه ولابد انه يتوب والطرف البريء يسامحه يا الطرف البريء يقدر ان هو يعني يطلب الانفصال ده طبعا احنا بنشجع على التوبه لأن التوبة تخليه ينفصل عن الغريب ويرجع إلى شريكه الأساسي فالزواج المسيحي استمراري لا يفكه إلا الزنا الجسدي أو الزنا الروحي اللي هو ترك الإيمان آه إنه يترك المسيحية أو يبقى آه شهود يهوى أو غيره آخر حاجة إنه مثمر فهو أبدا لا يكون عقيما والبكا بتاع زمان على العقم الجسدي وها انا ماضي عقيما وبتاع اه انتهى لان العقم الجسدي اصبح اه طريق مفتوح للابوه الروحيه والامومه الروحيه ده من حيث الاولاد ومن حيث الخدمه البيت المسيحي مثمر في الخدمة يشترك في الكنيسة يخدم الجيران يخدم هو في المصلحة هي تخدم في الشغل بتاعها أو مع حبايبها وأصحابها ويكون دائما البيت المسيحي كنيسة عشان كده أقول له سلم على الكنيسة التي في بيتك فالخلاصة ان الزواج المسيحي زواج مثمر سواء مثمر زي ما اتفقنا قبل كده بين الزوجين او بين الزوجين واولادهم او بينهم وبين جيرانهم وقرايبهم انا مش عارف هنا مش عايز بقى نفتح حاجات سلبية ونقول يا خسارة هل البيت المسيحي كده هل البيت المسيحي بيخدم البيوت التانية هل البيت المسيحي لما بيزور قرايبه بيخدم وانا رايح ازور قرايبي عشان عيانين بفتح الانجيل واقرا حاجه ولما مش عارف نروح نعزي نفتح الانجيل ونقرا حاجه ولما نروح فرح نفتح الانجيل واحنا نبارك للعرسان ونقرا لهم افسس خمسه ولا نقرا لهم غيره هل بنعمل كده ولا ما بنعملش كده أعتقد ال- الأسرة المسيحية خلية حية في الكنيسة ويجب أن تكون دائما خادمة وأن تنشر خدمتها وتثمر دائما داخل وخارج نطاق الأسرة آه، يعني أنا بس حبيت أحط هذه النقط آه، أمامكم ويمكن أكتر صلاة بنصليها النهاردة هي يا رب خلي بيوتنا كنايس خلي بيوتنا كنايس وخلي أولادنا قديسين وخلي الزواج عندنا يكون سبب بركة روحية للزوجين وللأولاد وللكنيسة كلها آه، الله يعطينا أن نكون خدام أمناء في هذا الإطار له المجد الدائم إلى الآن والأبد